بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب الناس ملك الناس إله الناس الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك خلقتنا من العدم وأنعمت علينا بنعمة الوجود وبنعمة الحياة صدق الله القائل عز وجل في سورة مريم ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا هكذا كنا عدما فخلقنا الله قال في سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الذي خلقنا من العدم انعم علينا بنعم كثيره قال عنها في سوره ابراهيم وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار لكن ايها الاحبه في الله كل النعم مصيرها الى الزوال وتبقى النعمه الوحيده التي من الله عز وجل بها علينا الا وهي نعمه الاسلام صدق الله القائل في سوره المائده اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لأنه دين الله عز وجل الذي لا يقبل سواه يقول الله عز وجل في سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام كما يقول في نفس السورة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ولذلك عندما من الله عز وجل علينا من علينا بنعمة الإسلام كما في سورة الحجرات يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين نسأل الله عز وجل أن نحيا جميعا على الإسلام فاللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام واحشرنا في زمرة المسلمين واحفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام على كل حال وحين اللهم آمين وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله على سيد الأولين والآخرين على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين على من أكرمنا الله عز وجل به وببعثته وشرفنا ومن علينا بأن نكون من أمته على الهادي البشير على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا النبي الأمي الذي أعزنا الله عز وجل به وببعثته وشرفنا ومن علينا بأن نكون من أمته قال الله في حقه صلوات الله وسلامه عليه سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعني بشرا مثلهم مش ملك يعني يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الكتاب اللي هو القرآن والحكمة اللي هي السنة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين وارض اللهم عنا معهم اجمعين اللهم امين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وما قل وكفى خير مما كثر والهى وانما توعدون لات وما انتم بمعجزين ثم أما بعد نتحدث اليوم بمشيئة الله وتوفيقه عن أهم موضوع من الموضوعات ألا وهو الإخلاص الإخلاص نسأل الله عز وجل أن نكون من المخلصين لأن الإخلاص لو ما كانش فينا يبقى والعياذ بالله عكسه الرياء نعوذ بالله أن نكون من المرائين الاخلاص مهم جدا لدرجه ان كل الكتب اللي بتبدا الكتب الفقهيه والكتب الاسلاميه دايما تلاقي باب الاخلاص اللي هو باب النيه يعني اخلاص النيه لله لان اي عمل لا يقوم على الاخلاص لا يقبل عند الله عز وجل وهو مردود على صاحبه الاخلاص فنبدا بتعريف الاخلاص ايه معنى الاخلاص الإخلاص هو أن تعمل العمل الصالح ابتغاء مرضاة الله طمعا فيما عند الله من ثواب امتثالا لأمر الله ده تعريف الإخلاص أن تعمل يبقى لابد أن يكون هناك عمل العمل الصالح يبقى لازم يكون العمل ده صالح صالح والصلاح هنا يشترط فيه شرطين الموافقة للقرآن والسنة اثنين يعني ما يكونش بدعة اثنين يكون خالص لله تبارك وتعالى اللي هو الإخلاص ما يكونش فيه رياء يعني بالبلدي مثلا ما نقولش واحدة بترقص بإخلاص ما ينفعش ده عمل باطل مش صالح واحد بيشرب خمرة بإخلاص ما ينفعش ما ينفعش تقول إخلاص في الغلط في الحرام لا إنما الإخلاص في العمل الصالح يبقى أن تعمل العمل الصالح الصالح ابتغاء مرضاة الله هو ده الإخلاص بتصلي ليه؟ عشان ربنا بتزكي ليه؟ طب بر الوالدين طب صلة رحم طب إحسان إلى الجار طب أمانة طب وفاء طب إخلاص كل ده بتعمله ليه؟ أهو ده عمل وعمل صالح بتعمله ليه؟ المحرك فيه بقى النية النية يعني إيه؟ القصد يعني الإخلاص إذا الإخلاص تعريفه أن تعمل العمل الصالح ابتغاء مرضاة الله عز وجل طمعا فيما عند الله من ثواب امتثالا لأمر الله قال الله عز وجل في سورة آل عمران إذ قالت امرأة عمران لما كانت حامل كانت حامل في ستين مريم وكانت تتوقع أن هو يكون ولد ونظرته لعبادة بيت المقدس إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني ها الإخلاص بقى محررا محررا أي خالصا لوجهك الكريم فتقبل مني إنك أنت السميع العليم يبقى محررا يعني خالصا لوجهك الكريم أمرنا الله عز وجل بأن نخلص في أعمالنا أي عمل صالح بتعمله لابد أن تخلص فيه النية لله لأن النية بتسبق العمل والقصد بيسبق الفعل قبل ما بتعمل أي حاجة بتشوف نيتك إيه بتعمله ليه يعني أي واحد راح يركب مواصلات مثلا لازم يكون محدد هيركب أتوبيس كام وبيجي اكتر من اتوبيس هو واقف ما ياخدوش لا انا مش عايز ده انا عايز الاتوبيس الفلاني لانه قاصد ناوي لكن ما بيعملش عمل مثلا واحد قاعد في اتوبيس وانت قاعد يقول لك والله مش عارف طب اتوبيس كام يقول لك ما عنديش فكره طب ده ده عاقل ده لازم يكون في تحديد للهدف الاول وبعد كده بينبني عليه العمل امرنا الله عز وجل بان نخلص في اعمالنا واقوالنا وفي جميع امور حياتنا يبقى هدفنا الله بغيتنا ارضاء الله امتثالا لامر الله قال الله تبارك وتعالى في سوره الزمر في اولها تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم انا انزلنا اليك الكتاب بالحق ها فاعبد الله ايوه استنى قبل اعبد الله بايه؟ مخلصا له الدين هذا الاخلاص ليه؟ الا لله الدين الخالص لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم ألا لله الدين الخالص قال الله تبارك وتعالى في سورة الزمر أيضا قل إني أمرت أن أعبد الله بس الشرط إيه؟ مخلصا له الدين أهو ده الإخلاص أهو إنك تعمل العمل الصالح ابتغاء مرضاة الله طمعا فيما عند الله من ثواب امتثالا لأمر الله اللي انت بتعمل معاه هذا العمل يستحق او لا يستحق يستاهل او ما يستاهلش يقدر او ما يقدرش انت مالك وماله انت منتظر منه شيء انت بتعامل الله فخليك مع الله القصد الله النية الله البغية الله قل اني امرت ادي بالامر اهو قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرت لان اكون اول المسلمين قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله اعبد مخلصا له ديني اهو قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين والعياذ بالله لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون يبقى اذا هذا هو الاخلاص لله تبارك وتعالى كذلك يقول الله عز وجل في سورة الأنعام معلما إيانا إن احنا نخلص في أعمالنا وأقوالنا وكل حياتنا لله تبارك وتعالى يقول قل قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم قل ان صلاتي الصلاه اللي بنصليها ونسكي لما بنيجي نذبح مثلا بسم الله والله اكبر قل ان صلاتي ونسكي ومحياي حياتي كلها ومماتي كل ده لمين؟ يعني مماتي برضه في سبيل الله اموت في سبيل الله يعني قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كل ده لمين؟ لله لله رب العالمين هو ده الاخلاص أهو. لا شريك له مش حد معاه اخلاص مفيش رياء ما بعملش لغير الله لا انا بعمل لله بمتثل لامر الله طمعان في اجر الله امتثالا لامره عز وجل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين الله تبارك وتعالى كذلك في سوره البينه يوضح ان هذا الامر حتى مش بالنسبه لنا احنا بس كمسلمين يقول عن اهل الكتابين اللي هم اليهود والنصارى يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه يبقى وما امروا الا ليعبدوا الله بس الشرط هنا ايه؟ مخلصين له الدين هذا هو الاخلاص لابد ان نكون مخلصين لله نبغي بعملنا الله عز وجل طبعا الايات كتير لكن نختصر منها كده النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى انما الاعمال انما حصر القصر هي. انما الاعمال بالنيات خلي بالك هنا بقى انما الاعمال مش الاقوال الاعمال يعني ايه يعني لازم يكون في عمل وبعدين نشوف نيتك في العمل ده كانت ايه يبقى لازم يكون في عمل وبعدين نشوف انت كنت قاصد بيه ايه طب لو واحد ما بيعملش ما فيش عمل يقول انما اللي عمله بالنيات يبقى كذاب بمعنى واحد ما بيصليش تقول له ما بتصليش ليه؟ يقول لك انما اللي عمله بالنيات طب هو فين العمل؟ هو انت بتصلي؟ فين العمل؟ انت ما بتعملش هنا واحده مش محجبه مش لابسه طرف وتقول لها مش محجبه ليه؟ تقول الله انما اللي عمله بالنيات فين هو العمل؟ انت مش محجبه ده مفيش عمل صالح اهو انما تقول انما اللي عمله بالنيات امتى؟ لما تتحجبي يبقى نيتك في الحجاب ايه؟ لابسه الحجاب ليه؟ اهو ده انما اللي عمله بالنيات انت اللي بتصلي نيتك ايه؟ انما اللي عمله بالنيات انت اللي بتصوم رمضان نيتك ايه؟ بتصوم ليه؟ ما انت بتصوم اهو لكن نيتك ايه؟ انت اللي بتبر الوالدين، انت اللي بتصل الرحم، يعني اللي بتعمل العمل الصالح، نيتك في العمل ده ايه؟ انما الاعمال بالنيات. حسب نيتك بقى لان هو عمل صالح صح وعمل كويس اه لكن ايه اللي حركك ايه اللي خلاك تعمله مش يمكن يكون قصدك غير الله نضرب مثل ممكن واحد يكون بيصلي ومحافظ على الصلاه وما شاء الله كل صلاه صلاتها وفي مواعيدها ليه؟ عشان بيصلي جنب واحد معين عشان بعد ما يخلص صلاه يبص له كده ليه؟ عشان ناوي يخطب بنته ولا يتجوز بنته يبقى لما يروح يخبط عليه في البيت يقول له ازيك يا حاج انا بقى اللي كنت بقول ايه جنبك في الصلاه بقى كل مره وبتاع اهو ده بيصلي وعمله كويس اهو لكن انما انما صلاته لايه؟ للجواز بقى مش لله يبقى مش نيته الله هنا م? يبقى انما الاعمال بالنيات واحد مثلا مرشح نفسه جديد ل- لمجلس مش عارف ايه ولا بتاع عايز يوري الناس بقى انه يعني راجل بقى من الصالحين يروح حاطط السبحه في ايده وابتدي بقى يعرف طريق الجوامع وكل فرد يروح عشان يقول له كلمتين ويقول للناس بيصلي اه دخل الجوامع اه وحريص قوي آه لكن ايه؟ انما الاعمال آه، بالانتخابات بقى مش مش مش لله هذه نيته كده يبقى الحديث اهو انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ما قصد فعله نيته كانت ايه وبعدين بيضرب لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقى دليل عشان يبين الكلام ده ايه يقول فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله يعني اللي طالع من مكه رايح المدينه ها اهو ده مهاجر اهو او طالع من مكه لغايه جده ومن جده ركب البحر الاحمر لغايه الحبشه اهو ده عمل اهو عمل فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فطلع لله ورسوله خالص يعني هذا الاخلاص فهجرته الى الله ورسوله طيب والثاني برضه طالع من مكة وراح المدينة برضه ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أهل نيته بقى أهو ده قلبه من جوه دنيا يصيبها التجارة واقفة في مكة ومزنقين علينا شوية في مكة نطلع بقى في المدينة يمكن نلاقي العملية إيه سحبة حلوة يعني ها؟ أو امرأة ينكحها نشوف لنا جوازة هناك أحسن ها؟ وطالع اهو ماشي وساحب ومهاجر اه فمن ده هياخد نيته برضه اهو اه فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه لا ده ما عندوش اخلاص لله ده بيعمل عمل مش لله ده عشان دنيا عشان يعمل حاجة تجارة وعشان يتجوز خلاص يروح يعمل اللي هو عايزه بس ما عندوش اخلاص لله عز وجل ده حديث البخاري ومسلم حديث ثاني في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم اهي اذا المنظر من بره ايه؟ اه واحد مربي دقنه آه انا مربي دقنه اهو لكن ايه النيه فيها ايه؟ مربيها ليه؟ ما يمكن دقني بتوجعني لما بغرس فيها مش عارف ايه ما يمكن في حاجه انا مربي دقني مداريها والله حسب النيه لكن مربيها لله فعلا وان سيدنا عليه السلام قال كده خلاص إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم القلب اللي هو المناط اللي بيخلي الواحد يعمل أهو ده بقى عشان يشوف في إخلاص في عمل خالص لله بتبتغي بيه الأجر من الله ولا لأ ولكن ينظر إلى قلوبكم في حديث يقول التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره يعني عايز اقول لك ان التقوى الخوف من الله منبعها القلب اللي بيخلي الانسان يعمل باخلاص لله تبارك وتعالى. هكذا امرنا الله عز وجل بالاخلاص وهكذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم. الاخلاص انك تعمل العمل الصالح ابتغاء مرضات الله طمعا فيما عند الله من ثواب امتثالا لامر الله هو اللي هيخلي عملك مقبول عند الله او لا. علشان كده بنقول ان الاخلاص اساس لقبول العمل الاساس اللي هيخلي العمل يقبل انما يتقبل الله من المتقين في سوره فاطر الله تبارك وتعالى يقول اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه اللي يرفع العمل ويخليه يتقبل عند الله الاخلاص قال الله تبارك وتعالى موضحا في سوره الانسان انما نطعمكم لوجه الله لوجه الله هو ده الاخلاص طب دول بيطعموا مين؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا والله دول بيعملوا عمل خير اهي لكن ليه ده بقى؟ ليه؟ ليه تطعم المسكين واليتيم والاسير؟ انما نطعمكم هو ده الاساس اهو لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الآية ما قالتش لا نريد جزاء ولا شكورا، لا احنا عايزين الجزاء وعايزين الشكور، لكن من مين؟ منكم؟ لا لا نريد منكم، لا مش عايزين منكم جزاء ولا شكور. إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، أهو ده اللي بنخاف من ربنا، يبقى احنا عايزين من ربنا الأجر والثواب والشكور. انما انتم يا اللي بنعمل معاكم العمل ده لا قد تستحقوا او لا تستحقوا تقدروا ما تقدروش تستاهلوا ما تستاهلوش احنا مالنا ومالكم انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا كذلك الله عز وجل يقول في سورة الليل هي الآية نزلت في سيدنا أبو بكر لكن في كل من يعمل عمل سيدنا أبو بكر فأنذرتكم نارا تلظى والعياذ بالله لا يصلاها يعني مش هيخش النار صلى النار يعني دخل النار الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها هيبعد عن جهنم الاتقى ده مين بقى؟ الذي يؤتي ماله يتزكى يؤتي يعني هو اللي يدي مش مستني حد يقول له هات ولا تعالى هو اللي بيبحث عن الخير ويروح له الذي يؤتي ماله يتزكى طب تخيل واحد بيطلع فلوس شقاه وعرقه اللي كسبه وتعب فيه ها ويديه الذي يؤتي ماله يتزكى ليه؟ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى أهو ده الإخلاص إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وما دام عمل كده ولسوف يرضى ربنا بقى هيرضيه إن شاء الله وربنا هيكرمه وهيتقبل منه وكذا وكذا وكذا لكن ليه هو بيعمل كده؟ وما لأحد عنده من نعمة تجزى حدش مش هات وخد ولا قصاد شيء ولا لا لا, لا. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى او ده الاخلاص يبغي به الله عز وجل ولسوف يرضى ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في سوره البقره ايضا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ها. وما تنفقوا من خير وما تنفقوا من خير يعني بتطلعوا الفلوس وتنفقوها في سبيل الله فلانفسكم وانت بتدي منه مال لنفسك ما انت بت- بتتاجر مع الله يرجون تجاره لن تبور آه، الحسنه بعشره الى 700 ضعف الى ما شاء الله بس بشرط ايه وما تنفقوا من خير فلانفسكم بس بشرط ايه وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله ابتغاء وجه الله يعني الاخلاص لله عز وجل بتطلع فلوسك ليه مع انها شقاك وعرقك الله عشان ربنا يرضى عني بقول له يا رب ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم سوره التوبه انا يا رب بطلع فلوسي اهو أهي. وابتغاء وجه الله ده ابتغاء وجهك يا رب والله ما مستني ان الفلوس دي ترجع لي تاني ولا تترضي ولا لا لا ده هو الله اه يبقى هذا هو الاخلاص كذلك الله تبارك وتعالى في سوره النساء يقول لا خير في كثير من نجواه كل الكلام اللي احنا بنتكلمه ده ملوش لازمه الا من امر بصدقه ايوه ده ايه اهو او معروف او اصلاح بين الناس بس شوف بقى ربنا اشترط ايه؟ قال ومن يفعل ذلك صدقه معروف اصلاح بين الناس انت ممكن انت بتعمل خير اهو اهو لكن ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله هذا الاخلاص فسوف نؤتيه اجرا عظيما بس بشرط يكون بيعمل كده ابتغاء ايه؟ ابتغاء مرضات الله لانه هنا آه، ادي ادي صدقه ادي معروف ادي اصلاح بين الناس تخيل واحد بي- واحد راح يصالح بين اثنين هيدفع من جيبه مثلا هي- وقته وهيروح ويجي ويقعد يتكلم ونسهر طب وانا واخد ايه من الموضوع ده؟ انا واخد ايه؟ اه واخد الله عز وجل اشهد يا رب انك انت قلت ان اللي بيصالح بين الناس ده بيعمل خير وبمعروف وطيب انا ببغي الاجر منك ببغي الثواب منك يتقال عليا بقى انا بعد ما صلحت بين اتنين ده راجل سوسه هو اللي وقع بينا هو اللي كذا انا مالي مال الكلام ده انا بعمل العمل الصالح الذي يرضي الله تبارك وتعالى وببتغي به الاجر والثواب من الله عز وجل كما قال الله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا اجرا عظيما امتى لما يكون عمله خالص لله عز وجل من فضلك اقلب الشريط
هذا عن الآيات أما عن الأحاديث فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أحاديث كثيرة ناخذ منها على سبيل المثال كده بعض الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه من سأل الله تعالى يعني اللي يطلب من ربنا انه يموت شهيد في سبيل الله بصدق ها بصدق وده بإخلاص لله اهو واحد واحد بيضحي بروحه هياخد ايه من روحه؟ ده روحه راحت هتروح اهي من سأل الله تعالى الشهادة انه يموت شهيد في سبيل الله بصدق بلغه الله منازل الشهداء وأعطاه له ثواب الشهيد وإن مات على فراشه حتى لو مات على السرير بتاعه طب هو ميت على السرير ما ماتش في معركه اه ياخد الثواب بايه؟ بالنيه بنيته انه كان عايز يموت في سبيل الله كان يبغي الشهاده في سبيل الله فربنا سبحانه وتعالى بيديله ثوابها وبيديله اجرها ولو انه ما حققهاش في الواقع العملي انما خدها بالنيه بتاعته. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري ومسلم ان الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم وضح ذلك او بين ذلك فإذا هم العبد بحسنة ها، هم العبد بحسنة فلم يعملها فلم يعملها فإذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة مع انه ما عملهاش لكن نيته كان قصده الله ها فإن عملها كتبت له عشر حسنات وإذا هم العبد بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له سيئة واحدة ده بإيه؟ بنيته بنيته شوف هنا ال- ال- ال- النية هنا الإخلاص لله تبارك وتعالى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار يعني اثنين مسلمين بيقتلوا بعض الاثنين في النار حديث البخاري ومسلم قالوا يا رسول الله هذا المقتول هذا القاتل قالوا يا رسول الله هذا القاتل اه القاتل يخش النار لانه قتل اه فما بال المقتول طب المقتول يخش النار ليه بص بقى قال ايه فقال صلى الله عليه وسلم انه كان حريصا على قتل صاحبه قال لا. ايوه بس ما حصلش ولو عمل هنا في ايه بالنيه بال- بقلبه بقلبه هنا رايح قلبه رايح فين كان عايز يعمل ايه ما هو زي ما هو في الخير شفنا في الخير بياخد بالنية هنا هنا برضه في الشر ياخد بالنية والعياذ بالله و- و- اه ما هو هنا في الشر لكن شوف في الخير زي ما قلنا الشهادة وحديث ثاني في البخاري ومسلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عائد من تبوك اخر غزوه غزاها سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كانت في شهر رجب سنه تسعه اللي كان فيها اكبر عدد من المسلمين 30000 وكان معاهم 10000 فرس وكانوا طالعين للرومان اللي كان عددهم 40000 النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد يقول لمن معه من الصحابة إن بالمدينة لرجالا ده اللي معايا في إخوة لكم في المدينة إن بالمدينة لرجالا ما طلعوش معانا الغزوة دول ما قطعتم واديا يا اللي معايا ولا سرتم مسيرا يا اللي معايا إلا شركوكم في الأجر اللي قاعدين في المدينة وما طلعوش دول خدوا الثواب زيكم بالظبط إزاي يا رسول الله يقول حبسهم العذر وفي رواية حبسهم المرض وما طلعوش لكن كانوا عايزين يطلعوا ياخدوا الثواب كانهم طلعوا بالظبط حبسهم العذر او حبسهم المرض وبعدين يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لدعاؤهم اللم لام القسم مش لام الجر لدعاؤهم اللي قاعدين في المدينه ما طلعوش دول انفذ في عدونا يخش في جسم عدونا الدعاء بتاعهم ده من سلاحنا شوف فضلهم عند الله قد ايه هكذا يبقى ال- الاساس في الفعل النية والقصد سواء في الخير او سواء في الشر كذلك ايها الاحبة في الله الاخلاص يعتبر شرط في صلاح العمل بمعنى ايه؟ احنا بنسمع كتير جدا في القران ان الذين امنوا وعملوا الصالحات الصالحات يعني ايه الصالحات امنوا يعني ده الايمان بالله التصديق الذي لا يعتريه شك وهو يقين بالقلب واقرار باللسان وتصديق بالعمل ده الايمان ولا- امنوا وعملوا ادي العمل الصالح بر الوالدين صله الرحم الاحسان الى الجار الصدق الامانه الوفاء الاخلاص الاكل بثلاث صوابع الاكل بايد اليمين دخول دخول برة الميه برجل الشمال طلوع برجل اليمين بستنجى بايد الشمال بنام على جنب اليمين كل ده عمل صالح ها آه، عمل لكن صالح يشترط في العمل كلمة ال- ال- يشترط في العمل ان يطلق عليه لفظ عمل صالح حاجتين نمرة واحد الموافقة لكتاب الله عز وجل يعني ما يبقاش بدعة اثنين الإخلاص اللي احنا بنتكلم عنه بقى يعني ما يبقاش رياء أهو ده الأساس بقى أهو. ولذلك لما نسمع مثلا سورة الكهف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا نزلا كانت لهم جنات الفردوس نزلا سورة النحل من عمل صالحا أو الأساس أهو يعني ايه؟ يعني يكون موافق للقرآن والسنة، يعني ما يكونش بدعة، ويكون في إخلاص، يعني ما يكونش رياء من ذكر أو أنثى، من رجل أو امرأة، وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سورة طه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما صالحات برضه اللي هو يكون موافق للقرآن والسنة يعني ما يكونش بدعة لأن البدعة بيقول فيها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يبقى ده مش موافق للقران والسنه. اثنين يكون في اخلاص والا لو كان في رياء مش هيقبل مش هيقبل. طب يمكن واحد يسال سؤال وعنده حق يقول طب وانا اعرف ازاي اذا كان عندي اخلاص ولا لا؟ يعني ايه ايه الميزان اللي اللي اوزن بيه؟ وايه الم- المقياس اللي اقيس بيه؟ ان انا عندي اخلاص ولا لا؟ اسال نفسك انت بتعمل العمل الصالح ها، ليه؟ ليه؟ هنا بقى لازم اقول ليه؟ مفيش حاجه اسمها من غير ليه؟ لا لازم اقول ليه؟ ليه انا بعمل؟ ها؟ ليه انا ببر ابويا وامي؟ طمعان انهم مثلا يدوني حاجه ولا ابويا يكتب لي حاجه ولا يبقى مفيش اخلاص. ليه بعامل جاري كويس؟ عشان هو كويس معايا وذوق ماشي مفيش اخلاص. ليه بعامل مراتي كويس وبديها حقها كما امر الله؟ عشان هي والله كويسه معايا وبتعاملني لا لا لا مفيش اخلاص. يبقى مفيش اخلاص. يبقى انت بتعامل بايه؟ بهات وخد. ماشي بقى على الرأي اللي بيقول الدنيا مصالح قوم يا أخي صالح شوف مصلحتك في ناس تقول كده تقول يا عم مفيش حاجة اسمها بسبيل الله في حاجة اسمها قدم السبت تلاقي الحد قدامك الدنيا النهاردة هات وخد لا لا المسلم بيعمل بإخلاص لله مش مستني مش مستني من العبد انا بعامل جاري كويس كما امرني الله يستحق او لا يستحق هيقدر مش هيقدر يستاهل ما يستاهلش انا مالي وماله بعامل زوجتي بربي اولادي يطلعوا العيال بعد كده ينسونا ولا يعملوا إيه؟ انا مالي ومالهم انا بقى اشهد يا رب انا بعمل العمل اللي خلصني منك اللي انت قلت لي اعمله يا رب انا بعمله ابتغاء مرضاتك طمعا فيما عندك من ثواب انا يا رب مش مستني حاجه من حاجه وهكذا ولذلك حديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم عشان يشوف لنا احنا يورينا احنا بنعمل باخلاص ولا لا قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل اللي بيصل الرحم مين؟ ليس الواصل بالمكافئ ان ان ان زياره قصاد زياره تيجي تزورني هزورك هتعبرني هعبرك تسال عني هسال عنك لا ده مش واصل ده ليس الواصل بالمكافئ اللي هاته خد واحده قصاد واحده ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه ها، وصلها ال- ال- الواصل مين؟ اللي لما واحد يقطع الرحم ما يجيلوش هو يروح له. ما بيسالش عنه هو يسال. ليه؟ الناس النهارده ما تفهمش المعاني دي يقول لك ليه يعني وانا اللي وقعت من اعلى القبه ولا انا اعلى القبه والله ما كان يسال عني ما حدش سال عنه اللي يجي لي اعبره اللي يروح لي مش عارف ايه ما جاش ان شاء الله ما جه انا كده انا اللي يرميني بالميه يرميه بالنار مش الله الله الله. طب ما دي هات وخد ده هات وخد ده انما خليك مع الله اخلاص ما تستناش حاجه من حد هو الله حد هيكافئك الا الله والله الناس هتقدر والناس بتنسى لكن اللي عند ربنا ما يتنساش ابدا وما كان ربك نسيا هو الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البر يعني الخير لا يبلى يعني ما يضيعش ابدا ما يضيعش عند ال- عند الناس الناس بتضيع وبتنسى وحد فاكر حاجه من الناس لكن الخير عند ربنا ما يضيعش ابدا عشان كده خليك مع الله جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان لي قرابه قرايب يعني اصلهم هم، بروح ازورهم ويقطعوني حد يجي يسال عني احسن اليهم هي، ويسيئون اليهم احلم عليهم مؤدب معاهم ويجهلون علي وبيقلوا ادبهم علي اعمل ايه بقى يا رسول الله؟ قال له بقى ايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له اللي مسك بالميه مس بالنار اللي يشتمك آه، اضربه ولا تدفع عليه ولا كذا لا لا، لا. قال ان كنت كما قلت اصلهم يقطعوني احسن اليهم ويسيئون الي احلم عليهم ويجهلون علي ان كنت كما قلت فكانما تسفهم المل يعني عطاءك اياهم حرام عليهم ونار تبطلهم ولا يزال معك خلي بالك من الحته دي ولا يزال معك من الله ظهير عليهم يعني معين عليهم ما دمت على ذلك بس خليك على كده وهتلاقي معاك من الله ظهير ومعين يعينك عليهم امتى لما تخليك على كده اللي هو ايه كده اصلهم ويقطعوني احسن اليهم ويسيئون الي احلم عليهم ويجهلون علي هكذا المسلم لما عنده اخلاص يعمل لله مش مستني وانا مستني ايه من اللي انا بعمل معاه الخير انا مستني من الله انما اللي انا بعمل معاه الخير ده يقدر ولا ما يقدرش يستاهل ولا ما يستاهلش آه، هيعاملني ازاي هيرد لي اللي بالاساءه هيرد لي انا لا دخل لي مع العبد انا بعامل الله عز وجل ولذلك عكس الاخلاص يبقى الرياء بقى والعياذ بالله يعني ايه؟ يعني لو انا بعمل مش باخلاص مم. ببقى مستني بقى مستني من العبد يعني بعمل قصاد حاجه بقى والله بعمل عمل صالح علشان الناس تجيب سيرتي وتقوي عليا ها يبقى بب- ببغي بقى والعياذ بالله سمعتي الشخصيه والله انا باصص على حاجه قدام كده عايزها فمن دلوقتي بقدم لها يعني بحزوت لها يبقى ده بسبيل برضه اللي انت عايزه مش لله مش اخلاص اهو ده بقى والعياذ بالله اللي اسمه الرياء ولذلك الله عز وجل في سورة الماعون يقول فويل للمصلين مش الذين يقيمون الصلاة مش يقيمون هنا قال فويل للمصلين مين دول؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني ساهون عن معنى الصلاة اه بيتوضوا بيقعدوا ويستقبلوا القبلة ويصلوا اه يصلوا لكن أقاموا الصلاة القرآن دايما يقول أقيموا الصلاة كل عباد الذين آمنوا يقيموا الصلاة يا بني أقم الصلاة يعني تعمل فيها انما واقف تتوضا وباصص للقبله والله صلي لكن طلعت بره الصلاه تسب دين وما, وما تكملش صلاه وتاكل حقوق الناس يبقى صلاه ايه دي؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني ساهون عن معنى الصلاه اللي هم بيصلوها الذين هم يراءون اهو مفيش عندهم اخلاص مفيش عندهم اخلاص يراءون عايزين ثواب الناس عايزين الناس تجيب سيرتهم عايزين الناس تتكلم عنهم عايزين الناس تقول يا سلام شوف الراجل اول ما بيسمع الاذان بيصلي يا سلام شوف الراجل شوف الراجل شوف الراجل يبقى ده كلها ايه؟ رياء والعياذ بالله ولذلك الله عز وجل يقول في سوره البقره الذين ينفقون اموالهم رئاء الناس رئاء الناس عايزين ثواب الناس عايزين كلام الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر صح كده؟ ولا باليوم الاخر ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر لان دول بيراءوا الناس والعياذ بالله زي سورة النساء إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لأن المنافقون هم يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء آه. ليه؟ عايزين الناس يجيبوا سلسلة. يراءون الناس يرائب عمله والعياذ بالله يعني ايه يرائب؟ يعني يظهر عمله ولذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به حديث البخاري ومسلم يعني ايه من سمع سمع الله به يعني من سمع سمع من سمع من سمع يعني اللي عايز رياء مش عايز اخلاص لله مش بيعمل باخلاص عايز الناس سمع الله به يعني فضحه الله يوم القيامه م? ومن يرائي بيرائي بعمله عايز الناس مش عايز الله مش بيعمل باخلاص يرائي الله به يعني أظهر الله سريرته على رؤوس الخلائق والعياذ بالله يعني ربنا يفضحه في الآخرة على رؤوس الخلائق ولذلك في صحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة وعن الرجل يقاتل حمية وعن الرجل يقاتل رياء يعني واحد يقاتل عشان شجاعة كده فساد والتاني حميه عصبيه العيله بتاعتنا بتعارك كله ينزل كسر كتير خربط تربيط بندج وبعد كده نشوف الموضوع كان ايه هي حميه خلاص وعن الرجل يقاتل رياء عشان يتقال عليه بقى يا سلام شوف الراجل بيعمل ايه اي ذلك في سبيل الله يا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال ايه بقى سيدنا النبي وما ردش على ولا واحد من دول حتى القاعده بقى قال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا ها فهو في سبيل الله ده المخلص اللي بيبغي بعمله الله غير كده مفيش اخلاص يبقى عمل كيمياء مردود على صاحبه والعياذ بالله يقول صلى يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول الله تعالى يبقى حديث قدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك لا يقبل الله عز وجل معاه شريك ولا يقبل معاه عمل فيه شريك انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه والعياذ بالله اه ربنا ما يقبلش الا العمل الخالص لوجهه الكريم لكن هتعمل عمل وهتشرك مع الله في حد ربنا ما يقبلش العمل زي ايه انت مثلا ناوي كده لما تطلع تدي مثلا واحد فقير مثلا 50 قرش قلت في نفسك كده 50 قرش وان شاء الله هتطلعها وبعدين وانت بتطلعها لقيت واحد باصص لك او واحد يعني تعرفه فقلت لا هيقول عليا بطلع 50 قرش بس لا خليها جنيه خليها جنيه اه في 50 قرش زياده هنا في الدين انت كنت هتطلع اصلا لله 50 قرش وزادت 50 قرش للناس للي عايز للي هيشوفك ده عشان يتكلم عنك ويقول انك انت كذا وكذا الجيل كله ما يقبلوش ربنا الجيل كله مردود عليك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه ما يقبلوش ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ لا يقبل الله عز وجل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه الكريم علشان كده بنقول ربنا يستر علينا يا رب لان في حديث في صحيح مسلم خطير جدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اول الناس يقضى عليه يوم القيامه اول ناس هيتحاسبوا في الاخره بدايه الحسابه اهو اجي هيجيبوا اول راجل اهو رجل اول ما يجي استشهد في سبيل الله هو ده ميت شهيد والشهيد اعلى مراتب وكذا وكذا وكذا وكذا فجيء به فعرفه نعمه مش انت اللي مت في سبيلي وكذا وكذا ايوه فعرفها قال فما عملت فيها انت ايه اللي خلاك مت اه يا رب انا مت بسبيلك وكنت مضحي بحياتي وكذا وكذا وكذا وكذا قال الله عز وجل ربنا كشف القضايا يا رب كذبت ولكنك قاتل نعم ايوه قتل ليقال هو جريء وقد قيل وقد قيل اتقال عنك والصحف كتبت عنك وخدت نياشين وخدت رتب وضبابير وعصافير والناس كلها اتكلمت عنك وخدت حقك خلاص ها عايز ايه بقى؟ ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار والعياذ بالله ها والتاني بقى واحد رقم اثنين تعالى الحساب رجل ها آه، تعلم العلم وعلمه وداعي في سبيل الله وكذا وما شاء الله عليه ها جيء به فعرفه نعمه مش انت اللي كذا كذا كذا اه قال فما عملت فيها؟ قال يا رب تعلمت فيك العلم وقرات فيك القران قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرات ليقال هو قارئ ها وقد قيل خدت شهرتك والناس جابت اسمك وبقت صورك و... وكلمات ها خلاص خدت اللي انت عايزه ما كانش لله والعياذ بالله ثم امر امر به فسحب على وجهه لانه اشرف شيء في الانسان حتى القي به في النار والثالث والعياذ بالله رجل تصدق في سبيل الله وما سابش مكان ينفق فيه لله الا وانفق فيه ها جيء به فعرفه نعمه إيه انت اللي عملت كذا ايوه يا رب صح ها ما هو مسطور اهو قدامنا وربنا سبحانه وتعالى بيكشفه بقى سمع الله به ها ولكن لا الكذب ولكنك تصدقت ليقال هو جواد وقد قيل الناس قالت عنك انك انت يا سلام كنت بقى بتطلع وكنت بكنت ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار والعياذ بالله اذا ربنا يكفينا شر الرياء ويجعل عملنا خالص لله تبارك وتعالى لان الانسان لما بيعمل عمل خالص لله حقيقه يسعد في الدنيا قبل الاخره ازاي؟ الاخلاص ده له بركات طيبه جدا جدا جدا ابسط حاجه في الدنيا هنا ان الاخلاص لما تعمل عمل صالح في سبيل الله باخلاص لله تبارك وتعالى لما تعمل هذا العمل تسعد في الدنيا قبل الاخره ازاي؟ في الدنيا آه، ربنا هيعافيك من الامراض ربنا هيعافيك من الامراض ازاي؟ لان يعني اصعب واقصى مرض مرض الفكر الفكر هو اللي بيجيب الامراض كلها لما تتخيل واحد ذهنه عمال يفكر في موضوع وموضوع شغله وقلقه لا بيعرف ياكل ولا بيعرف ينام وقاعد قلقان وطول الليل عمال يبص في الشقه مش عارف النوم يجي عينه ويقدموا له الاكل ملوش لبس لبس مسدوده ليه؟ الفكر سحبه منين بقى الفكر هنا؟ لو هو مخلص لله ها مش هيجيله مرض الفكر لانه بيعمل لله هو مستني ايه؟ انا مش مستني ازاي؟ تضرب مثلا مثلا كده لو انك بتعامل جارك معامله طيبه وبقالك مثلا معاه 10 سنين يا ما شلت له وجبت له بينكم وبين بعض موده وهو يديك وانت تديله مش عارف بس مش لله والعياذ بالله عشان هو كويس معاك عشان هات وخد عشان بيديك عشان كذا وده بقى راح قلب اصله معاك وشتمك وبهدلك ولا عمل فيك محضر ولا فضحك ولا ولا ولا ولا لو انت بتعمل لله ها ايه اللي هيأثر فيك؟ ولا حاجه هزعل صح انه عمل كده والله خلاص هو حر بقى كل واحد بيعمل باصله بس انا الحمد لله رب العالمين اشهد يا رب انا كنت بعمل في سبيلك يا رب وكان عملي ده كله باخلاص ليك يا رب هو بقى يستاهل ما يستاهلش يقدر ما يقدرش انا ماليش دعوه بيه انا كنت بعاملك انت يا رب بس انما لو انت مش بتعمل باخلاص هتقعد تهري بقى وتاكل في نفسك بقى ابن 60 في 70 بقى انا كنت بعمل معاك يا خبر ابيض فاكر يوم ما شلت له الانبوبه كان خساره فيه كان ده انا كنت عملتها في كلب كان ثمر فيه ده انا كنت باخد ده انا كنت انا كنت انا كنت ده انا ده انا ده انا ده يفضل الواحد عمال يهري في نفسه وياكل في نفسه ويقول بز على اسنانه لا عارف ينام ولا عارف ياكل ابن 60 في 70 ويطلع قليل الاصل كده برضه والله ما ثمر فيه يا ريتني كنت مك... آه. ليه؟ لانك ما بتعملش لله ما بتعملش باخلاص انما انت لو بتعمل باخلاص عايز منه ايه؟ ايوه قليل الاصل قليل الاصل انا مالي ومال لكن اشهد يا رب اللي انا عملته على مدى كام سنه ده ما يضيعش ابدا عندك قال صلى الله عليه وسلم البر لا يبلى الخير ما يضيعش لو ضاع عند الناس ما يضيعش عند رب ما يضيعش عند ربنا ابدا ولذلك الايه في سوره محمد سيهديهم ويصلح بالهم شوف صلاح البال بقى ويدخلهم الجنة ده في الآخرة عرفها لهم لكن هنا في الدنيا سيهديهم ويصلح بالهم اللي عايز صلاح البال ولذلك انت لما بتعطس بتقول الحمد لله اللي يسمعك وانت بتقول الحمد لله يشمتك اسمه تشميت العاطف يقول لك يرحمكم الله او يرحمك الله يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم شوف الدعاء ده طيب حلو ازاي اللي هي الايه في سوره محمد هنا هي سوره الكتاب سيهديهم ويصلح بالهم يهديكم الله ويصلح بالكم صلاح البال هيجي منين صلاح البال؟ بالاخلاص تعمل مع هات اي حاجه بتعامل مراتك بما يرضي الله وقعدت معاها كام سنه تيجي بعد كده تبقى كويسه تبقى وحشه تصون العشره تخون العشره انا مالي ومالها انا بعامل مين انا كنت بعمل معاها كل ده لمين والعكس برضه لو واحده عملت مع جوزها كل الخير كام سنه وربت له اولاد وكانت معاه ما شاء الله ورجع بعد كده قلب اصله ومش عارف عمل معاها ايه ولا كذا لو بتعمل باخلاص لله هتستنى منه حاجه هتقول له انا يا رب خلي كل اللي انا كنت بعمله ده عندك يا رب انت الوحيد يا رب اللي تكافئني عليه محدش يكافئني ابدا على اللي- على اللي انا عملته على مدى كام سنه ومع عيالنا برضه مع عيالنا نفس الطريقه بنربي عيالنا لله وبنصرف عليهم وبنعلمهم ها مستنيين منهم ايه؟ انهم يطلعوا صالحين بس كده اكتر من كده يا رب اشهد ان هذا العمل لك خالصا لوجهك الكريم يطلعوا عيالنا بعد كده قلالة القصد ينسونا ولا يبيعونا ولا ما ي- ما يصرفوش علينا لما نكبر ولا يسيبونا في مستشفيات ولا يودونا دار رعايه ولا يعملوا احنا انا مالي ومالهم انا كنت بعمل علشانهم لا انا بعمل العمل اللي ربنا قال لي اعمله خالصا لوجهي فانا يا ربي بعمل باخلاص ليك ده في الدنيا تعيش مرتاح تعيش في راحه بال تعيش مع الله عز وجل تاخذ الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى سواء في الدنيا براحه البال وفي الاخره كما قال الله عز وجل في سورة الرعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات ها، طوبى لهم وحسن مآب. هذا المآب الرجوع إلى الله عز وجل في الآخرة يعني في سورة الرعد في سورة يونس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين هكذا يسعد الإنسان المسلم في الدنيا والآخرة بإخلاصه لله تبارك وتعالى بيعمل العمل الصالح ابتغاء مرضات الله طمعا فيما عند الله من ثواب امتثالا لامر الله تبارك وتعالى لا ينتظر اجر ولا ينتظر آه، اي رد فعل هذا لهذا الفعل الصالح من اي انسان سوى الله تبارك وتعالى هكذا نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يعملون باخلاص ابتغاء مرضات الله طمعا فيما عند الله من ثواب امتثالا لامر الله كما نساله تبارك وتعالى ان يجنبنا شر الرياء ان نعمل للناس والعياذ بالله او لانفسنا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإيمان